قد ناره الله يسامحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه والسود عيونه يا ولد السود عيونه يا ولد السود عيونه يا ولد السود عيونه يا ولد السود عيونه دوبتني وكل الغرام غلبتني عيونه دوبتني وكل الغرام غلبتني واما الليالي سهرتني قلت اعمل ايه ايه قدمت المهر مهر غالي وخطفت النجمة من العلالي المهر مهر غالي وخطفت النجمة للعلالي وخلاص يا قلبي مكتوبالي اعشق عينيه ايه وصحيت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلب تصالحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه
عنا بخدوده سكري قربت منهم اشتري عنا بخدوده سكري قربت منهم اشتري عنا بخدوده حلو يعني قربت منه لمسة اني وجوده حلو يادي قربت منه لمسة اني وبعدت عنه أم نداني ورجعت ليه ليه مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا معجباني صبابة يا زماني والحلو يابا معجباني وعطشت تاني لما جاني مادت ايديه ايه وصحيت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلطت صلحه لا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يهزه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه والليلة دوب ولازم نرضى بالمكتوب الليلة دي الليلة دوب ولا فيش قلوب تجرح قلوب الليلة دي الليلة دوب ولازم نرضى بالمكتوب الليلة دي الليلة دوب
لغلق كناديله اناديله
قولوا لي فين حبيبي فين راح حبيبي فين حبيبي فين راح حبيبي ياما وياما دريته برمشي وكنت حبيبه وكنت هواه والله ما كنت مصدق يمشي ولا يفوتني الجرح وآه ياما وياما دريته بيمشي كنت حبيبه وكنت هواه والله ما كنت مصدق يمشي ولا يفوتني الجرح واه ولا يفوتني الجرح واه ازاي انسى ازاي اما صحيح نساي وازاي ينسى ازاي اما صحيح نساك فاتني في عز الشوق واديله اه واديله عمر بحاله غلب اناديله اه اناديله
قولوا لي فين حبيبي فين راح حبيبي فين حبيبي فين راح حبيبي داري عليا يا قلبي وقولي راجع تاني هوا المحبوب ايه من بعده يا قلبي فاضلي صبر حالي على المكتوب داري عليا يا قلبي وقول لي راجع تاني هوا المحبوب ايه من بعده يا قلبي فاضل لي صبر حالي على المكتوب صبر حالي على المكتوب وازاي انسى ازاي اما صحيح نساي وازاي ينسى ازاي اما صحيح نساك فاتني في عز الشوق واديله اه واديله عمر بحاله غلب اناديله اه اناديله
لو الهوى يباع كنت اروح واودي لو الهوى بياع قلبي يدق ويسري لو الهوى ينباع كنت اروح واودي لو الهوى بياع قلبي يدق ويسكي واه يا غزالي واه يا غزالي يتعب لي حالي واه يا غزالي واه يا غزالي يا ابو قلبي خالي مناع لواع بياع مواعيد وليالي بياع غساع ومالكش حبيب ولا جاي مناع لواع بياع مواعيد وليالي بياع غساع ومالكش حبيب ولا جاي واه يا غزالي يتعب لي حالي واه يا غزالي يتعب لي حالي يا شاغل لي بالي يا ابو الهوى نواع لو الهوى ينباع كنت اروح واودي لو الهوى بياع قلبي يدق ويسقي
يا ناسيني واه يا ناسيني مجروح داويني واه يا ناسيني واه يا ناسيني امتى تجيني مناع لواع عطشان والمر سقيني بياع غساع ولا عد حدانا يا عيني مناع لواع عطشان والمر سقيني بياع غساع ولا عد حدانا يا عيني وهي ناسيني امتى تجيني واه يا ناسيني انت تجيني مجروح داويني يا ابو الهوى لواع الهوى ينباع كنت اروح واودي لو الهوى بياع قلبي يدق ويسقي واه يا غزالي واه يا غزالي يتعب لي حالي واه يا غزالي واه يا غزالي
ده انا مش هنساك مش هنساك مش هنساك يا سقيني الولف يا عاد ومدوب قلبي معاك يا حبيبي انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب آه حياتي معاك آه حياتي معاك وانا انا انا بسهر وبدار انا انا انا انا بسكت ناري آه حياتي معاك آه حياتي معاك كده كده لما انت بتهواني كده كده شغلني وتنساني ليه ولا مرة حضنك بيضمني يا فايتني كل مرة قلبي بتحبني ليه ولا مرة حضنك بيضمني يا فايتني كل مرة قلبي بتحبني قلبي بتحبني قلبي بتحبني يا سقيني الولف يا عاد ومدوب قلبي معاك يا حبيبي انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيبي أهل حياتي معاك أهل حياتي معاك أنا أنا أنا بسهر وبداري أنا أنا أنا أنا بسكت ناري أهل حياتي معاك أهل حياتي معاك كده كده لما أنت بتهواني كده كده تشغلني وتنساني ليه يا ناسين حبك بالشكل ده تجرحني وتواسيني وما يبانش عليك كده ليه يا ناسين حبك بالشكل ده تجرحني وتواسيني ما يبانش عليك كده ما يبانش عليك كده ما يبانش عليك كده يا سقيني الولف يا واس ومدوب قلبي معاك يا حبيبي انا مش هنساك مش هنساك لا لا لا لا حبيب اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك انا انا انا بسهر وبنام انا انا انا انا بسكت ناري اهم حياتي معاك اهم حياتي معاك كده كده لما انت بتهواني كده كده تشغلني وتنساني عيني يا ليل يا ليل آه عيني يا ليل يا ليل آه عيني يا ليل يا ليل آه عيني يا ليل يا ليل يا ابو جلادي يا طوبي غدا قمري وفك دروبي واما اشتقت يا محبوبي شدت لك مكاتيبي شدت لك مكاتيبي يا فايتني طل عليا عطشان عيونك ميه وامتى ترد الحنيه وتقول انا جاي لحبيبي وتقول انا جاي لحبيبي يا ابو جلابي يا طوبي غدا قمري وفت دروبي واما اشتقت يا محبوبي شدت لك مكاتيبي شدت لك مكاتيبي يا فايتني طل عليا عطشان وعيونك ميه وانت ترد الحنيه وتقول انا جاي لحبيبي حلف قد الليالي وعيوني سهرانين حلف قد الليالي وعيوني سهرانين لا تحن عليا يا غالي لا تحن عليا يا غالي لو حتى بنظرة عين يا عين يا ليل آه عين يا ليل يا ليل آه ليل يا عين يا ليل آه عين يا ليل يا ليل آه يا ابو الغلابة يا ليل آه ابو السهارة يا عين آه عين يا ليل يا ليل آه عين يا ليل يا ليل آه عين يا ليل يا ليل آه عين يا ليل يا ليل يا ابو جلابي يا طوبي غدا قمري وحط دروبي واما اشتقت يا محبوبي شدت لك مكاتيبي شدت لك مكاتيبي يا فايتني طل عليا عطشان وعيونك ميه وانت ترد الحنيه وتقول انا جاي لحبيبي وتقول انا جاي لحبيبي يا ابو جلابي يا طوبي غدا قمري وفت دروبي واما اشتقت يا محبوبي شدت لك مكاتيبي شدت لك مكاتيبي يا فايتني طل عليا عطشان وعيونك ميه وانت ترد الحنيه وتقول انا جاي لحبيبي ويا من ده في حبك
أي يا ليل يا ليلي ليل يا عين يا ليل عين يا ليل يا ليل عين يا ليل يا ليلي ليل يا عين يا ليل عين يا ليل يا ليل عين يا ليل يا ليل عين يا ليل يا ليل عين يا ليل يا ليل يا ابو جلاد يا طوبي غاب قمر يفك دروبي واما اشتقت يا محبوبي شدت لك مكاتيبي شدت لك مكاتيبي يا فايتني طل عليا عطشان وعيونك ميه وانت ترد الحنيه وتقول انا جاي لحبيبي وتقول انا جاي يا حبيبي يا ابو جلاد يا طوبي غاب قمر يفوت في دروبي واما اشتقت يا محبوبي شدت لك مكاتيبي شدت لك مكاتيبي يا فايتني طل عليا عطشان وعيونك ميه وانت ترد الحنيه وتقول انا جاي لحبيبي اوصف بايه ده مفيش اوصاف لا كنت شاعر ولا ولا وصاف
أوصف بإيه ده مفيش اوصاف لا كنت شاعر ولا ولا وصاف
دي بدر ليل اللي منور يا ويله بس اللي يدور دي بدر ليل اللي منور يا ويله بس اللي يدور جمالها دلالها ده نورها والله يا ناس خطاف جمالها دلالها ده نورها والله يا ناس خطاف اوصف بايه ده مفيش اوصاف لا كنت شاعر ولا ولا وصاف اوصف بايه ده مفيش اوصاف لا كنت شاعر ولا ولا وصاف
مهما الفراق ضيع عمري عمري اللي جاي هيلقاها ولسه بسهر مع قمري الليالي في ذكراها مهما الفراق ضيع عمري عمري اللي جاي هيلقاها ولسه بسهر مع قمري الليالي في ذكراها جمالها دلالها ده نورها والله يا ناس خطاف جمالها دلالها ده نورها والله يا ناس خطاف اوصف بايه ده مفيش اوصاف لا كنت شاعر ولا ولا وصاف اوصف بايه ده مفيش اوصاف لا كنت شاعر ولا ولا وصاف يا واق يا اسكندراني دي عينك بتقول لي بس قلبك بيقول لي تاني ومحدش فيا حس يا واد يا اسكندراني تعرف بتقول لي بس قلبك بيقول لي تاني ومحدش فيا حس يا واق يا اسكندراني رماني الشوق يا واق فرقني على المواني دوبني في البعاد يا واق يا اسكندراني رماني الشوق يا واق فرقني على المواني دوبني في البعاد ده انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا اسكندراني وحبيبي اسكندراني ده انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا اسكندراني وحبيبي اسكندراني يا واد يا اسكندراني تعرف بتقول لي بس بس قلبك بيقول لي تاني محدش فيا آه يا يا واد واد يا اسكندراني تعرف بتقول لي بس بس قلبك بيقول لي تاني محدش فيا حس
يعني في الليالي وتفوتني في النهار وتقول الصبر غالي وانا اقول البعد نار يعني في الليالي وتفوتني في النهار وتقول الصبر غالي وانا اقول البعد نار ده الشط اسكندراني والبحر اسكندراني
اسكندراني
وحبيبي اسكندراني ده انا قلبي اسكندراني اسكندراني وعيوني اسكندراني اسكندراني وهوايا اسكندراني اسكندراني
وحبيبي اسكندراني ده انا قلبي اسكندراني اه اسكندراني اه اسكندراني وحبيبي اسكندراني اه ايه هقول لك ايه وعد لك ايه بحبك يا حبيبي اه بدوب في هواك وعمري فداك ومش بنساك حبيبي ايه هقول لك ايه وعد لك ايه بحبك يا حبيبي اه بدوب في هواك وعمري فداك ومش بنساك حبيبي ليه بتبعد ليه قالوا لك ايه قول لي وطمني اه والايام والله حرام تبقى بعيد عني ايه هقول لك ايه وعد لك ايه بحبك يا حبيبي حبيبي وانت بعيد عني بعيد عني جرحوني وقالوا يا ما كلام عني ماهوش مني ظلموني حبيبي وانت بعيد عني بعيد عني جرحوني وقالوا يا ما كلام عني ماهوش مني ظلموني ليه بتبعد ليه قالوا لك ايه قول لي وطمني اه الايام والله حرام تبقى بعيد عني ايه هقول لك ايه وعد لك ايه بحبك يا حبيبي اه بدوب في هواك وعمري فداك ومش بنساك حبيبي حبيبي لو ترجع ثانية ألقى الدنيا تناديني ده اللي جرى لي ياما من بعدك ومين بعدك يداويني حبيبي لو ترجع ثانية ألقى الدنيا تناديني ده اللي جرى لي ياما من بعدك ومين بعدك يداويني ليه بتبعد ليه قالوا لك ايه قول لي وطمني اه الايام والله حرام تبقى بعيد عني ايه هقول لك ايه وعد لك ايه بحبك يا حبيبي اه بدوب في هواك وعمري فداك ومش بنساك حبيبي هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو فتحت العيون عالشوق وسقيت الهوى للجو
الهوى للجو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو فتحت العيون عالشوق وسقيت الهوى للجو
الهوى للجو بحر الهوى علمني ألف لما الهوى قلبي يخف بحر الهوى علمني ألف لما الهوى قلبي يخف واقول يا شوق القاه في التو
لو لو لو قلقابك لو لو لو لو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو
عيوني دايما عطشان والورد غير من لوني جيبك حيران لا لا لا يا جميل عالمه ده هواك عمر ما كان سهل لا لا لا يا جميل عالمان ده هواك عمره ما كان سهل والليل في عيونك ضوء
لو لو لو عيونك ضوء لو لو لو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو هصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو ما يا حبيبي تحس هوايا هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا جوايا منى يا حبيبي تحس هوايا هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا جوايا ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني حبيب انا بحلم تبقى معايا معايا من نار البعد تعبت كفايه كفايه حبيب انا بحلم تبقى معايا معايا من نار البعد تعبت كفايه كفايه ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت ليالي فايتني لوحدي ليالي ولا قلبك حاسس باللي جرالي ليالي فايتني لوحدي ليالي ولا قلبك حاسس باللي جرالي ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام
جوه وتموت مني
ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني منى يا حبيبي تحس هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا منى يا حبيبي تحس هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت وانت جوه مني ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش أحلام دنيا بتضحك ليه ليه عشانك ولا عشاني اكتر من الحب ده ايه ايه ما اقدرش احبك تاني الدنيا بتضحك ليه ليه عشانك ولا عشاني اكتر من الحب ده ايه ايه ما اقدرش احبك تاني تعرف لو بصت عينيك هتحس بخوفي عليك تعرف لو بصت عينيك هتحس بخوفي عليك كم ليل وانا مستنيك مشتاق وعينك وحشاني عينك وحشاني يا حبيبي لبين واخداني يا حبيبي عينك وحشاني يا حبيبي لبين واخداني يا حبيبي الله يا سنين يا قلوب عاشقين الله يا سنين يا قلوب عاشقين دايبين في الحب وسيرته عايشين بيدوقوا حلاوته دايبين في الحب وسيرته عايشين بيدوقوا حلاوته يا حبيبي كلامي قلته هتعرف انه ليه لو بصت عليه هتحس بخوفي عليه تعرف لو بصت عليه هتحس بخوفي عليه كام ليل وانا مستنيك مشتاق وعينك وحشاني عينك وحشاني يا حبيبي لفين واخداني يا حبيبي عينك وحشاني يا حبيبي لفين واخداني يا حبيبي والدنيا بتضحك ليه ليه عشانك ولا عشاني اكتر من الحب ده ايه ايه ما اقدرش احبك تاني الدنيا بتضحك ليه ليه عشانك ولا عشاني اكتر من الحب ده ايه ايه ما اقدرش احبك تاني تعرف لو بصت عليه هتحس بخوفي عليه تعرف لو بصت عليه هتحس بخوفي عليه كام ليل وانا مستنيك مشتاق وعينك وحشاني عينك وحشاني اه يا حبيبي لفين واخداني يا حبيبي عينك وحشاني يا حبيبي لفين واخداني يا حبيبي أغلى الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه دال في لهيبي يا حبيبي يا حبيبي أغلى الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه دال في لهيبي يا حبيبي يا حبيبي ارجع خدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين على سكة العاشقين ونغني يا ليل يا قمر ونقول بإيدينا القمر ونغني يا ليل يا قمر ونقول بإيدينا القمر ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني خدني يا حبيبي أمانة ليه تقولي يا ليه أمانة لله ترسيني حبيبي يا ليه فاكرني يا ليه فاكرني يا ليه ولا ناسيني أمانة لله ترسيني فاكرني يا ليه ولا ناسيني ويا ليلي وديني طمني ووديني الفرحة وديني لحبيبي وروحي وعيني طمني ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني انا قلبي كله حنين ارجع وخدني خدني يا حبيبي حرام عليك يا حزن يا أفراح يا عمر عالدورة يا عمر عالدورة هدفعها للأيام تمن المحبة جراح لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي ضعيف خليك يا قلبي بعيد واهدى يا جرح ونام خلاص ما عادش فيه اخر كلامي امشي في طريق خد كل شيء خد حبنا خد عمرنا وسيب لي العذاب سيبني الجراح عمري اللي راح وانت الليالي لسه ليها معاك حساب حاسب سنينك عاللي كنت في يوم هواك على كل جرح وكل فرح وكل غار
حاسب سنينك علي كنت في يوم هواه
على كل جرح وكل فرح كل غار حاسب من الأيام لو يوم زمانك راح يا حزن يا أفراح يا عمر عالدوران يا عمر عالدوران هدفعها للأيام تمن المحبة جراح لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي بعيد لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي بعيد واهدى يا جرح ونام خلاص ما عادش فيه ده آخر كلام هتقول لي ايه وتقول لي ليه ما احنا خلاص ملناش خلاص غير الوداع قول للسنين قول للحنين قول الزمن يدفع تمن عمري اللي ضاع حاسب سنينك عالليالي وعاللي كان مين اللي حب ومين يا عمري فينا خان
حاسب سنينك علي يعلي كان مين اللي حبه ومين يا عمري فينا خان حاسب من الأيام لو يوم زمانك راح يا حزن يا أفراح يا عمر عالدوران يا حزن يا أفراح يا عمر عالدوران راح ادفعها للايام تمن المحبه جراح لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي بعيد لا شوق ولا تنهيد خليك يا قلبي بعيد وهدايا جرح ونام خلاص ما عادش فيه آخر كلامي لو كان قلبك قلب جريح تبقى اخترت الحب طريق افتح قلبك ايوه بحبك قلبي كمان محتاج لصديق لو كان قلبك قلب جريح تبقى اخترت الحب طريق افتح قلبك ايوه بحبك قلبي كمان محتاج لصديق سيب قلبك يحلم للآخر سيب شوقك ياخدك ويسافر سيب قلبك يحلم للآخر سيب شوقك ياخدك ويسافر ده الحلم طريق ملهوش آخر والحب إيدين بتشد غريب لو كان قلبك قلب جريء تبقى اخترت الحب طريق افتح قلبك ايوه بحبك قلبي كمان محتاج لصديق هنحب ايام هندوب في لياليها ولو انجرحنا يا دنيا ما احنا حالفين نعديها هندوب في لياليها حالفين نعديها ومين احنا وفين روحنا وفين واخدانا سكتنا ومين باعنا وليه ضعنا وليه غربتنا دنيتنا ومين احنا وفين روحنا وفين واخدانا سكتنا ومين باعنا وليه ضعنا وليه غربتنا دنيتنا بنشكلها ونشكيها ودمعتنا نخبيها بنشكلها ونشكيها ودمعتنا نخبيها ولو انجرحنا يا دنيا احنا حالفين نعديها هنحب أيامنا
هندوب في لياليها
ولو انجرحنا يا دنيا ما احنا حالفين نعديها دنيتنا مرايتنا كتبنا عليها قصتنا في فرحتنا ودمعتنا وعمر في يوم ما نسيتنا دنيتنا في نعديها هنحب أيامنا
هنجوب في لياليها
ولو انجرحنا يا دنيا نحن هل في نعديها
طب من الرنش اللي مخبي وانا ايه ذنبي بحبك يا روح قلبي بحبك مردود لبابك وشاغلني ياللي فاتني بحبك ما تطمني طب من الرنش اللي مخبي وانا ايه ذنبي بحبك يا روح قلبي بحبك مربوط لبابك وشاغلني ياللي فاتني بحبك ما تطمني
أول حب وأول فرح وأول هوى سهرني ليالي مستني عينيك وأنا ملك إيديك لو عز عليك ارحم حالي أول حب وأول فرح وأول هوى سهرني ليالي مستني عينيك وأنا ملك إيديك لو عز عليك ارحم حالي خليك جنبي احضن قلبي خليك جنبي احضن قلبي مشتاق وبحبك قولها لي من الرمش اللي مخبي ولا ايه ذنبي بحبك يا روح قلبي بحبك مربوط لبابك وشاغلني ياللي فاتني بحبك ما تطمني بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان بحبك اه بحبك اه بحبك وانا كمان يا ليالي العشاق يا ليالي يا ليالي يا ليالي من الحب وغامي ضرار يا ليالي يا ليالي كنت بخاف لا يدق القلب واهرب لو جت سيرة الحب وانا من يوم ما هواكي ناداني حسيت بالكلمة اللي ليالي مستنيها دايبة انا فيها يلا قوليها وانت كمان بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان احبك وانا كمان بحبك وانا كمان بحبك اه بحبك اه بحبك وانا كمان تيجي نهرب من كل الدنيا وحدينا وحدينا نوصل
وانت كمان بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان احبك وانا كمان بحبك وانا كمان بحبك اه بحبك اه بحبك وانا كمان واللي شبكني في شبكه وفاتني في بحر عينيه السوق فاتني ما قال لي ويانا يانا ياللي بقيت في هواه موعود اللي شبكني في شبكه وفاتني في بحر عينيه السود فاتني ما قال له يا ليالي اللي بقيت هواه بوعد
ويغيب قمر ويرجع قمر ويغيب قمر ويرجع قمر وانا عمري يا ناس ضاع في السهر بين شوق ووعود اللي شبكني في شبكه وفاتني في بحر عينيه السود فاتني ما قال له يا ليالي اللي بقيت هواه بوعد اللي شبكني في شبكه وفاتني في بحر عينيه السود فاتني ما قال له يا ليالي اللي بقيت هواه بوعد
ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ونهاري ليلي ونهاري يا قلبي بقولك ما احنا شقاد ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي اه يا ناري ويلي اه يا ناري يا قلبي ولسه مصدق وعده آه يا ليلي آه يا نهاري ما احنا شقاد ويلي ويلي يا ناري مصدق وعده ويغيب قمر ويرجع قمر ويغيب قمر ويرجع قمر وانا عمري يا ناس ضاع في السهر بين شوق ووعود اللي شبكني في شبكه وفاتني في بحر عينيه السود تيرارا، ما قال له يا ليالي اللي بقيت هواه بوعد اللي شبكني في شبكه وفاتني في بحر عينيه السود تيرارا، فاتني ما قال له يا ليالي اللي بقيت هواه بوعد موعود.
يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا، يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا.
حلو عينيها عيني عليها ساكن فيها جمال الكون حلو عينيها عيني عليها ساكن فيها جمال الكون بتسهرني حيرني بتفكرني بأحلى عيون بتسهرني حيرني بتفكرني بأحلى عيون بتفكرني بأحلى عيون
حلوة عليها عيني عليها ساكن فيها جمال الكون حلوة عليها عيني عليها ساكن فيها جمال الكون بتسهرني حيرني بتفكرني بأحلى عيون بتسهرني حيرني بتفكرني بأحلى عيون بتفكرني بأحلى عيون حلوة عينيها عيني عليها ايدي عليها روحي عليها حلوة يا عينيها لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا آه، يا لالي ويا لالا
يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا آه يا لالي ويا لالا بتخليني أسهر وبقاسي وتنسيني أقرب ناسي بتخليني أسهر وبقاسي وتنسيني أقرب ناسي حلوة عينيها وقلبها قاسي هي الحلوة وأنا المفقود حلوة عينيها وقلبها قاسي هي الحلوة وأنا المفقود هي الحلوة وأنا المفتون حلوة عليها عيني عليها ساكن فيها جمال الكون حلوة عليها عيني عليها ساكن فيها جمال الكون بتسهرني حيرني بتفكرني بأحلى عيون بتسهرني حيرني بتفكرني بأحلى عيون بتفكرني بأحلى عيون حلوة عليها عيني عليها ايدي عليها روحي عليها عليها
يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا يا لالي ويا لالا لالي ويا لالا آه، يا لالي ويا لالا سيبك للايام يا حبيبي اه يا حبيبي ما عادش باقي لنا كلام يا حبيبي اه يا حبيبي سيبك للايام يا حبيبي اه يا حبيبي ما عادش باقي لنا كلام يا حبيبي اه يا حبيبي لو ناداك الشوق لسكة حبنا خطي فيها فوق عذابنا وجرحنا سكة حبنا عذابنا وجرحنا وافتكرني آه يا حبيبي آه يا حبيبي فاكر زمان لما زمان حلفتني بنخطي فوق عتب الفراق فاكر كمان مين اللي خان وليه فتني عطش ودوب الاشتياق انا مش رح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبك انا بس حسيبك للايام ومصيرها تجيبك ما انا كنت حبيبك ومصيرها تجيبك لو ناداك الشغل سكة حبنا خطي فيها فوق عذابنا وجرحنا لسكة حبنا عذابنا وجرحنا وافتكرني حبيبك للأيام يا حبيبي حبيبي حبيبي اه يا حبيبي من غير دموع تطفي الشموع من غير ألم من غير وداع وانت عليك بعت اللي كان وكأنه كان من غير تمن عمري اللي ضاع مني في عينيك انا مش رح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبك انا بس حسيبك للايام ومصيرها تجيبك انا مش راح الومك على الاحلام ما انا كنت حبيبك هسيبك للايام ومصيرها تجيبك لو ناداك الشوق لسكة حبنا حطي فيها فوق عذابنا وجرحنا لسكة حبنا عذابنا وجرحنا وافتكرني للايام يا حبيبي آه يا حبيبي ده كلامي يا حبيبي اه يا حبيبي حسيبك للايام يا حبيبي اه يا حبيبي ما عادش باقي لنا كلام يا حبيبي اه يا حبيبي جت تصالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفه انا الغلطانه الحق عليا جت تصالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفه انا الغلطانه الحق عليا كانت حلوة قوي المرة دي غير كل الأيام غير كل الأيام الأيام التانية وأنا قاعد في مكاني وهادي ومفيش أي كلام ومفيش أي كلام باين جوه عينيا مش عايز أقول إني مسامح ولا عايز أبين حنية حنية حنية جد صالحني وقعدت ياما تحايل فيا وتقول اسفه انا الغلطانه الحق عليا من كتر ما قعدت تتحايل وانا قاعد هادي ومش سائل من كتر ما قعدت تتحايل وانا قاعد هادي ومش سائل حاطط وشي الناحية التانية راسم نظرة مش بالساهل مش بالساهل